قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار قدمتم خير مقدم ووقيتم المأثم والمغرم وبؤتم بحسن المنقلب مرحبا بكم مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره صلوا عليه صلى الله عليه وسلم الليلة دي بإذن الله هنعيش مع قصة سميتها قصة الإحساس العالي إيه قصة الإحساس العالي؟ الحديث أخرجه الإمام الكبير البخاري عليه رحمات الله وبركاته من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعنة الله على من عاداها قالت أم عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا لهواته من الضحك وإنما كان يبتسم صلى الله عليه وسلم وكان إذا رأى ريحا أو غيما عرف ذلك في وجهه فقلت له يا رسول الله الناس إذا رأوا الريح أو الغيم فرحوا وأنت إذا رأيت ذلك عرف ذلك في وجهك أي بالكراهية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة وما يدريني أن يكون ذلك عذابا يبعثه الله إن من كان قبلنا كان إذا رأى الريح قال هذا عارض ممطرنا والله قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم هذه هي قصة الليلة ولا تندهشوا وما تقوليش من بداية الحلقة كده ايه علاقة الكلام اللي حضرتك بتقوله لنا ده من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف ده لما كان بيشوف ريح أو غيامة معدية سحابة في السماء كان يعرف ذلك في وجهه يعني يبقى مشدود كأنه يكره هذا كأنه الآن حالة من الخوف والشفقة على الأمة فأمي عائشة تقول له الناس لما بيشوفوا سحابة معدية في السماء بيفرحوا يقولوا ده السماء ستمطر والمطر خير وبركة على الناس وعلى الزرع وأنت يا رسول الله إذا رأيت الريح أو الغيم عرف ذلك في وجهك يظهر الخوف والشفقة على وجهك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وما يدريني يا عائشة أن يكون هذا عذابا يبعثه الله وان دي تبقى دي اشاره لبدايه العذاب الذي يبعثه الله عز وجل ايه علاقه الكلام ده بان احنا نسمي حلقه الليله دي الاحساس العالي عايز اقول من هذا العنوان ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده احساس عالي جدا بالايات الكونيه والاحوال الايمانيه فهنا ايه كونيه من ايات الله عز وجل غيامه تبقى معديه السماء مغيمه او ريح قويه فالناس تفكر ان دي اشاره من اشارات الموسم اللي احنا فيه وان ده طبيعي جدا بطبيعه الوقت اللي احنا عايشينه ده دلوقتي وان شويه والسماء تمطر والامور تهدى النبي هنا عليه الصلاه والسلام بيعلمنا كاهل الاسلام ازاي نتزكى بنظرتنا للايات الكونيه فبيقول مش دايما كل مرة يبقى, الم... يبقى الريح وراها مطر ولا دايما كل مرة الآية الكونية تعدي مر الكرام ولكن ليراقب أحدنا نفسه ويتهم نفسه فلعل هذه بداية عذاب أو بلاء ينزل على الناس بسبب ذنب أحدنا اللهم تب علينا توبة نصوحا هنا بقى الإحساس العالي اللي في المقابل في زماننا أو في الناس المساكين اللي زي حالتنا اللي الدنيا بتاخدهم وبتسحبهم إليها أو عبادتهم ضعيفة ولا حول ولا قوة إلا بالله ممكن يبقى عنده تبلد في الإحساس بالمناسبة عايز أقول لحضراتكم إن أنا كنت عايز أسمي الحلقة دي قصة التبلد بس مرضتش فهداني الله عز وجل قلت لا بلاش بلاش اسم التبلد ده لأن إيه يعني ممكن بعض الناس يشمئزوا منه خلينا نختار اسم تاني أحلى وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه كان يحسن الأسماء حتى لو الاسم حلو لو ليه حاجة أحلى كان يغيره للأحلى تذكرون يوم أن دخلت عليه جثامة المزنية وكانت إحدى صويحبات أم خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما دخلت يوما على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أم خديجة جاءت تسأل عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما استقبال وأخذ يقول لها كيف حالكم كيف أنتم بعدنا يعني أخبارك إيه طمنيني عليكي بقالنا كتير ما شفناكيش ليه هو علشان يعني السيدة خديجة توفيت ما تجيش تسألي علينا كيف حالكم كيف أنتم بعدنا وغير رسول الله اسمها من جثامة إلى حسانة حسانة المزنية شاهد سمينا قصة الليلة دي بلاش التبلد سمناه الإحساس العالي مع إن أنا هتكلم فيه عن التبلد في الأحاسيس والمشاعر التبلد في الأحوال القلبية والإيمانية نطلع بقى من حالة القسوة القلبية إلى حالة الرقة القلبية نطلع بإذن الله تعالى يا رب اللهم استخرج مني ما ترضى به عني هذه الليلة اللهم أنطقني بما ترضى به علي يا رب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين هلفت انتباه حضرتك لبعض صور من صور معايشتنا للآيات الكونية ومعاملتنا مع هذه الآيات الكونية بجفاء وببلاده علشان نغير من أحوالنا إن شاء الله ويبقى عندنا إحساس عالي زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة بتقول لنا أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشفق على الأمة لما يبقى في آية من آيات الله تعالى حالة من حالات الكسوف أو الخسوف أو الغيام الشديد أو الريح القوي أو الرعد وكان إذا رأى ريحا أو غيما عرف ذلك في وجهه يعني ظهر أثر كرهه لذلك حتى تنجلي هذه الغيامة أو ينجلي هذا الريح لحد لما الأمور تهدى وفعلا تمطر بعدها والناس تنبسط والمطر ده يبقى مطر يعني نعمة مش مطر عذاب لأن ممكن المطر ده يغرق كل الأرض والبيوت و... ويبقى طوفان فكما انه ممكن يبقى بركه ممكن يبقى نقمه ولا حول ولا قوه الا بالله يغرق لنا الدور والبيوت والاثاث والزرع وكل شيء يهدم البلاد ويخرب الاحوال على العباد فالحد لما الامور تستقر سيدنا النبي يستقر ويهدا بيعلمنا ان الواحد فينا يتهم نفسه ولا يامن من عذاب الله تعالى لما يبقى الطاهر المطهر لما يبقى من غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذا حاله عند ظهور حالة كونية أمال إحنا يبقى إحساسنا إيه إحنا بقى المفروض نعمل إيه يبقى لما يبقى في غيامة شديدة المفروض يبقى تصرفاتنا زي تصرفات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يبقى في ريح قوية في الشارع ما نقولش اصل المناخ بتاع بلدنا اتغير اصل دي طبيعة الموسم السنة دي اصل كل البلاد العربية كده لما يظهر مثلا في بلدة من البلاد زلزال ويتكرر هذا ما نقعدش نقول اصل ده تصدع في القشرة الارضية ما نقعدش نطلع لها تحليل من الناحية الفيزيائية او البيولوجية ولكن عايزين تحليل إيماني بقى يا جماعة عايزين نرجع باللوم على نفسنا هو كل البلاد بيحصل فيها كده هو كل البلاد بيحصل فيها سيول هو كل البلاد بيحصل فيها زلازل هو كل البلاد بتنزل فيها الأوبئة هي كل البلاد بت... ب... بتنتشر فيها الأمراض المستعصية كانتشار النار في الهشيم وما السر في زيادة هذه السنن أو هذه الأوبئة أو هذه الفيروسات أو هذه الأمراض المستعصية اللي منتشرة كمان دلوقتي في ربوع الأرض إيه السر إن الكلام ده يبقى في الزمن اللي إحنا فيه ده أكتر من الأزمان اللي قبل كده هل ده طبيعي؟ وهل تصرف العبد المؤمن منا المفروض يبقى ليه نظرة مختلفة؟ الجواب أيوه المفروض إن إحنا كمؤمنين يبقى لينا اللهم اجعلنا من أهل الإيمان يا رب العالمين مفروض يا أهل الإيمان أن يكون لكم نظرة خاصة وده بقى اللي سيدنا النبي بيعلمه لنا هنا اللهم صل وسلم وبارك عليه سيب علماء الجيولوجيا يقعدوا يحللوا المشهد براحتهم ده علمهم يقولوا زي ما عايزين يقولوا سيب علماء الفلك يقولوا اللي عايزين يقولوه سيب علماء الفيزياء يقولوا اللي عايزين يقولوه براحتهم لن نعترض عليهم أبدا بالعكس نسمعهم ونتعلم منهم كمان ونحترمهم في تخصصاتهم ولكن إحنا كدعاة أو كعلماء نظرتنا لازم تكون من الشرع فأنا لما أنظر إلى هذه السنن الكونية أو هذه الأحوال الأرضية أو هذه التغيرات المناخية نظرتي لازم تبقى من خلال الوحي فجيت على سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحبيت أذكر نفسي وإياكم بهذا الحديث من صحيح الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته فلو حد معترض يا جماعة ما تعترضش عليا اعتراضك هيبقى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في أعلى درجات الصحة هنا الإحساس العالي اللي المفروض ينتبنا هو الشعور بالقلق والخوف والشفقة على اللي حوالين مننا من الضعفاء والنساء والصغار والشيوخ الكبار الشفقة على أنفسنا من إن إحنا نتاخد في الرجلين حتى ولو كنا من أهل الطاعات أن ينزل عذابا أو بلاء أو وباء وياخد الصالح مع الطالح مش بيحصل ساعات لما يبقى في زلزال مثلا في مكان تهدم بيوت وفلل وعمارات تخرب بلاد وأحياء وسط البيوت دي والعمارات دي والفلل دي والأحياء دي ناس طيبين ماتوا وسط الأشرار يبقى مش كل اللي مات ده مات في الطوفان أو مات في الزلزال أو مات في وباء مش كلهم ناس ظلمة مش كلهم كانوا بعيد عن ربنا مش كلهم فجر ولا فسق بالعكس ده منهم صالحين جدا ده منهم أولياء ده منهم سابق بالخيرات بإذن الله ومع ذلك ابتلي وسط البلاء اللهم عافنا يا رب واختم لنا بخاتمة الطيبين الصالحين اللهم أمين يا رب العالمين يعني مثلا في الآونة الأخيرة حين انتشر وباء الكورونا في البلاد ولم يقتصر على البلاد الأوروبية فقط ولا الدول العظمى وفقط وإنما دخل إلى ساحة البلاد الإسلامية, العر... الإسلامية العربية أيضا دخل الوباء إلى ساحات البلاد الإسلامية العربية أيضا وأصاب الناس ما أصابهم مش كنا بنتفاجئ إن في ناس طلبة علم وعلماء ودعاء فاضل وقراء أصيبوا بهذا الوباء منهم من عافاه الله وشفاه وأتم عافيته ومنهم من مات في هذا الوباء اعتزل في, في البيت يومين ومات بعدها دور له على سرير في مستشفى أو عناية مركزة وخد حقنتين قعد له يومين ثلاثة ومات بعدها مش كده مع أننا نشهد لهم بالإيمان وأن هم ناس طيبين ومع ذلك ماتوا وسط الناس وابتلوا وسط الناس هنا بقى السؤال نظرتنا إيه للحالة دي هل هتبقى نظرتنا نظرة الناس اللي بيؤمنوا بفكرة المؤامرة وان دي مؤامرة من بعض الدول على بعض الدول وان دي ده اسلوب تاريخي من اساليب تكسير العظام بين الدول الكبيرة وبعدين بتروح بعض الدول الصغيرة في الرجلين او يعم هذا ببعض الخراب على بعض البلاد اللي حوالين منهم هل نظرتنا هتبقى كده ولا نظرتنا على ان ده فيروس كده وبعدين اصله بينتقل عن طريق النفس وعن طريق الهواء وعن طريق الجو وال... والسحب والأبخرة والكلام ده هل هيبقى برضو دي برضو نظرتنا ولا نظرتنا ان احنا هنبقى مرعوبين زي ما كنا مرعوبين او بعض الناس كانوا مرعوبين من نلمس بعضنا نقرب من بعضنا نتحرك جنب بعضنا يلا التباعد يلا الوقايات وكل ده لا اشكال فيه لا بنحرمه ولا بنقول لا ما تعملوش كده ولا حاجة بالعكس خذ بأسباب الوقاية لكن هنا بلفت انتباه حضراتكم يا أحباب نظرتنا إحنا كمسلمين تبقى زي نظرة غيرنا ولا نظرتنا إحنا تبقى مختلفة لهذه الأوبئة وهذه الفيروسات وهذه الأمراض المستعصية بل وحتى الأحوال الكونية لو سحب شديدة لو مطر شديد لو سيول عمت على على مثلا جزء من بلدنا ولا حاجة في وقت من الأوقات على غير المعتاد النظرة تبقى إيه؟ النظرة اللي المفروض تبقى جوانا وإحساسنا هو إحساس سيدنا النبي ونظرته لهذه المشاهد الكونية اللي بتحكيه لنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول ما رأيت رسول الله مستجمعا لهواته عند الضحك وإنما كان يبتسم يعني إيه؟ اللهوات جمع اللهاه وهي قطعة اللحم اللي بتبقى في الحلق عارف لسان المزمار قطعة اللي بتبقى نازلة كده في سقف الحنك عند الحلق دي بتبان امتى لما الواحد يفتح بوقه قوي يكون مثلا فرحان وبيضحك بآخر ما فيه ففتح بقه جدا من كتر الضحك فتظهر هذه اللهاه السيدة عائشة بتقول ما شفتش النبي كده أبدا عليه الصلاة والسلام إيه ده هو النبي ما كانش بيضحك ولا إيه لا سيدنا النبي كان بيضحك كان يبتسم كان ضحك النبي تبسم وابتسامة النبي عليه الصلاة والسلام ابتسامة جميلة تشرح الصدور وكان يحب التبسم ويحب أن يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا فإذا مازح عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا اللهم صل وسلم وبارك عليه يبقى كان بيبتسم أيوة ضحكه كان تبسم ما كانش بيضحك بصوت عالي كده زي بعضنا فبتقول ومن المشاهد اللي كنت بستغرب جدا من سيدنا النبي فيها لحد لما هو علمني وبين لي ليه هو بيبقى شكله كده في الحال ده يوم لما يبقى فيه بقى ريح شديدة ياه على مشهد سيدنا النبي أو يبقى فيه غيام في السماء سحابة قوية معبأة في السماء شكل سيدنا النبي يبقى باين عليه الإشفاق خايف على حاجة فأنا كنت أقول له يا رسول الله في إيه هو عشان الجو والريح والسحاب ده الناس مبسوطة وحاسين إن هيبقى في مطر وإن دي مبشرات وإن دي بداية نزول المطر فسيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه بين لها وقال يا عائشة وما يدريني أن يكون هذا عذابا يبعثه الله لعل دي بداية عذاب قوم عاد عاد قوم هود ابتلاهم الله تعالى وعذبهم بالريح ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم آيات سورة الأحقاف يا جماعة فلا الناس دي برضو أول ما الريح ما بدأت قالوا اللي انت بتقوليه ده كانت نظرتهم نفس النظرة دي قالوا هذا عارض ممطرنا سحابة وهتعدي غيامة وهتمر غيامة وبعدها مطرة هذا عارض ممطرنا قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين اللهم إنا نعوذ بك من عذابك يا رب اللهم عافنا من بلائك يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين الشفقة من أن نؤخذ بغتة مع المذنبين العصاة وأن ينالنا بسبب الظلم والفسوق والفجور والعصيان أن ينالنا بعض العقاب النازل على أمثال هؤلاء الفساق والفجرة الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان النهاردة يا أحباب لما نيجي كده ننظر نظرة سريعة في البيوت والمجتمعات ايه رأيك في حال البلاد والمجتمعات ايه رأيكم الدين منتشر ها وبقوة هل التزام الناس في الزيادة ولا في نقصان هل مستوى الناس في التدين في زيادة ولا في ضعف هل الشباب النهاردة قليل النادر منهم بيعمل معاصي ولا كتير جدا بيتجمعوا مع بعض على المعاصي جاوبني جاوبيني تعرفي كم واحدة محجبة وكم واحدة مش محجبة لما بتنزلي في الشارع كده بيلفت انتباهك في كم واحدة ملتزمة صح وكم واحدة بعيدة عن ربنا شكلها كده بيقول ان دي بعيدة عن ربنا ناسية ربنا الدنيا واخداها الشباب اللي في الجامعة اللي بيسمعوني دلوقتي لما بتروحي الجامعة وبتحضر في المحاضرات بتدخل كده ال- ال- المدرج شايف ان الشباب دول قريبين من ربنا ولا الدنيا واخداهم وشعورهم ان هم لسه في عز قوتهم وشبابهم شاغلهم وواخدهم عن قربهم لربنا سبحانه وتعالى وقت الصلاة لو انت فكرت تروح المسجد المسجد بتاع المجمع مجمع الكليات او الزاوية او المسجد بتاع الكلية اللي حضرتك فيها اما بتفكر تدخل المسجد بتلاقي كل الطلبة داخلين يصلوا وحريصين على الفريضة ده يبقى مبشر جميل جدا لو حصل كده ولا انت بتتفاجئ ان في صف او صفين واعداد بسيطة جدا اللي موجودة وبيصلوا حريصين على الصلاة وان بقية المجمع كله مئات والاف ولا في بالهم ولا مشغولين لا بصلاة ولا بأي حاجة ادي دي صورة صغيرة جدا اهو صورة صغيرة جدا من النظرة الى طوائف في مجتمعاتنا بتقول لك احوالنا راحة بينا الفين اخبار المخدرات ايه يا جماعة اخبار شرب الخمر ايه اخبار ترك الصلاة في المساجد ايه اخبار حضور الناس في صلاة الجمعة ايه أخبار حضور الناس في صلاة الفجر إيه؟ أخبار تعظيم حرمات الله وتعظيم الشعائر في قلوب الناس إيه؟ أخبار الخيانات إيه؟ أخبار النفاق إيه؟ أخبار الربا إيه؟ الحاجات دي مندثرة ومعدومة في مجتمعاتنا ولا للأسف هتلاقي ليها سكك في بعض المجتمعات وبعض الأسر وبعض البيوت تلاقي في شركات قايمة على الربا بلاد قايمة على الربا مؤسسات قايمة مثلا على الربا أو تلاقي في أماكن منتشر فيها المخدرات وشرب الخمور أو تلاقي في أماكن مشهورة ومعروفة بالمجون والفجور والسهرات ال- المعروفة الحمراء ولا حول ولا قوة إلا بالله كل ده بيدل على ان مجتمعنا محتاج علاج وعظات وان احنا لا نمل ولا نيأس من تذكير الناس بربهم وتعريفهم بالله وإلا ممكن ربنا عز وجل يبتلينا ببلاء احنا مش متخيلين ان ده ممكن يبقى عذاب بعثه الله تعالى علينا والعذاب ده هيبقى رحمة على المؤمنين مع انه عذاب ويبقى عذاب على الظالمين وعلى الفاسقين وعلى الفاجرين هذا العذاب ويعدي كده يمر مر الكرام واحنا ما اعتبرناش البعيد عن ربنا بعيد والبعيد عن ربنا بعيد والمقصر في حق الله مقصر والمقصر في حق النبي مقصر عليه الصلاة والسلام والمقصر في حق القرآن مقصر وزي ما احنا ينزل البلاء ويمر بينا وياخدنا اسبوع واتنين وشهر واتنين وبعد كده ولا اي حاجة كأن ما فيش اي حاجة حصلت ده اللي بيحصل مع الاوبئة زي وباء مثلا كورونا اللي مر ده اللي بيحصل مع انتشار الامراض المستعصية زي الفشل الكلى الفيروسات الكبدية والأورام المستعصية الخبيثة والحميدة والكانسر اللي بينتشر وغيره وغيره وغيره من هذه الأمراض المزمنة أو المستعصية نحمد ربنا على العافية في ناس من جيرانك ماتوا في واحد كان مكتبه جنب مكتبك ومات بسبب مرض من الأمراض دي أو ورم من الأورام دي أو فيروس من الفيروسات دي أو وباء من هذه الأوبئة وأنا وإنت ما زلنا في المهلة ربنا مدينا مهلة جديدة علشان نتعظ ونعتبر ونقرب من ربنا سبحانه وتعالى ربنا مديكي مهلة علشان تجددي العهد مع الله سبحانه وتعالى ده بقى اللي المفروض نبدأ نحيي به إحساسنا تجاه الأحوال الكونية تقوم تحركنا هذه الأحوال تحركنا إلى رقة في استقبال الأحوال الإيمانية أخبارنا إيه النهاردة مع شعورنا بغيرنا من المسلمين أخبار أس- أش- مشاعرنا إيه وأحاسيسنا إيه تجاه المستضعفين من المسلمين في كل مكان أخبار قلبك إيه ومشاعرك وأحاسيسك إيه تجاه أي مصيبة حلت على أي بلد من ديار الإسلام مش في ناس كتير جدا مننا بيقولوا يا عم احنا مالنا ما تخلينا في حالنا هو احنا عارفين نحل مشاكلنا لما هندور على مشاكل غيرنا مش بتسمعوا الكلام ده او بتشوفوا الكلام ده من بعض من يتصدرون في الاعلام او بتقرأوا الكلام ده على بعض مواقع التواصل الاجتماعي او ال- الصحفية او غير ذلك من المتصدرين لعيون الناس او لاسماع الناس في ناس بيبقى عندها احساس بغيرهم وهذا الإحساس العالي والشعور بالآخر ده ده دين يا جماعة وده اللي النبي علمه لنا كلنا حافظين كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر طب ما هو اخوك المسلم في اي بلد في اي مكان يوم لما يصاب بمصيبه في بلده كارثه تحصل عنده مصيبه تحصل عندهم إيه بلاء يحصل في ديارهم احنا احساسنا لازم يكون حاسين بيهم او بمصيبتهم وموجوعين على وجعهم وبنتالم على المهم زي ما نفرح لفرحهم مش النهارده نفرح في بعضنا ونشمت في بعضنا ونطعن في بعضنا ونتكلم على بعضنا ويبقى في حملات إعلامية كبيرة ضخمة بين بعض الدول وبعضها لا مش ده ما ينبغي أن يكون وإنما ما ينبغي أن يكون إن إحنا نحس ببعضنا ونقرب لبعضنا ونزيل الفجوات بيننا وبين بعضنا ويبقى كلنا لحمة واحدة تجمعنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة التوحيد فتتوحد الكلمة وتتوحد المشاعر على كلمة التوحيد طب هل الكلام ده حاصل يا جماعة دلوقتي؟ اه حاصل في بعض البلاد هل حاصل في كل بلاد الإسلام؟ الجواب لا أو لو عندنا إحساس عالي وعندنا إيمان منضبط كنا هنعرف ان المفروض يبقى عندنا من احساس عالي بمصائب غيرنا من المسلمين وعلينا واجبات تجاه غيرنا ممن ابتلاهم الله عز وجل في اي بلد من بلاد المسلمين ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم تحب بلدنا اي نعم نحبها جدا جدا ونفتخر بيها وسط كل البلاد ولكن مع ذلك أحب أي مسلم في أي مكان وأحب له الخير ولا أحب أن يمس بسوء لأنه أخي في الإسلام أخويا في كلمة التوحيد وأحب أن يرفع عنه الظلم وأحب أن لا يمس بسوء ده من إيه بقى؟ ده تدينا مش طبعا يعني مش بالطبع لأ ده تدينا الكلام ده محتاج إن إحنا نحييه في قلوبنا بدل ما النهارده ممكن مثلا آه، بعض الاحداث تحصل في بلد من البلاد والاخبار والقنوات تنقل هذا الحدث اشلاء ودماء وتحطيم و- وقتل و و و وكل ده ولا يهز اي حاجه وعادي ليه بقى في تبلد كثره المساس تفقد الإح- الاحساس عارف حضرتك ال- طبيب الطوارئ اللي عنده نبطشية في الطوارئ لما بيخش له حد جاي في حادثة ولا حاجة عادي خلاص بقى هو اتعود على كده عارف ما كانش عادي امتى ما كانش عادي في البداية كان ممكن يحس ان هو هيغمى عليه من المشهد اللي هو شايفه قدام عينيه ده حاسس ان روحه هتروح منه ده في الأول أول لما تعين أول لما وقف في النبطشية أول لما وقف في الاستقبال أو في الطوارئ لكن بعد أسبوع واتنين وشهر واتنين خلاص ليه؟ من كثرة رؤيته للحوادث والمكسرين واللي متقطعين و و و من كثرة رؤيته للجروح والحوادث بقى أمر عادي إن هو يشوف هو شاف أكتر من كده سبحان الله العظيم كثرة المساس تفقد الإحساس كثرة رؤيتنا لبعض ال- ال- ال- الحوادث حوالين مننا ممكن تفقد خلينا احنا نتبلد نحيي بقى التبلد ده ونطلع منه بإيه إلى الرقة نطلع منه بإيه بإنك أنت تحيي موات هذا القلب طب نحيي موات هذا القلب بإيه بالتوبة وبالقرآن وبالمواعظ وبزيارة المقابر وغير ذلك يبقى نتوب إلى الله عز وجل نتوب لربنا عشان لو البلاد ابتليت بأي بلاء ربنا يعافينا نتوب إلى الله عز وجل فالله تعالى يبسط غض- يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وندعو الناس إلى التوبة ونقول لهم جددوا العهد مع الله عز وجل لأن ربنا عز وجل يحب الوفاء معه ب- بالعهد ولأن الله عز وجل أخذ علينا العهد والميثاق إن احنا نقرب منه ونعبده وحده لا شريك له وربنا خلقنا لنعبده وحده لا شريك له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فما نبعدش عن ربنا لو بعدنا عن ربنا نفس من حياتنا نرجع نتوب بعد النفس ده ونقول له سامحنا يا رب اعفو عننا يا رب ليه حتى لا نبتلى في أنفسنا أو في أهلينا أو في أموالنا أو في أولادنا مش شرط البلاء يجي فينا احنا ممكن يجي في عيل من العيال يجي في زوجة من الزوجات يجي في أب من أبائنا في أم من أمهاتنا ما هو ده برضه وجع برضه جاي لك لما تصفي أبيك أو في أمك أو في زوجة أو في ولد أو في بنتك ده وجع دي إصابة وإن كانت ما جاتلكش بشكل مباشر لكن ده وجع برضه ليك قد يعافينا الله عز وجل من هذه الأوجاع وهذه البلاءات تماما بإيه بقى؟ بإحساسنا العالي إن ناس يبقى عندها تبلد لكن إحنا ما عندناش تبلد إحنا نبقى حاسين خايفين خايفين من أن يحل العذاب بنا مشفقين على أنفسنا أن يختم لنا بسوء خايفين من ان بلاء ينزل علينا ولا نصبر على هذا البلاء مش ممكن الواحد فينا يبتلى بلاء شديد مرض شديد جدا والمرض الشديد ده يعجزه جدا ويخليه ييأس من رحمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله في لحظة في لحظة ضعف ممكن ولا مش ممكن ممكن احنا بشر والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب علشان بقى ما يحصل لناش حالة زي كده وعلشان نبقى دايما في حالة من الثبات الإيماني احيي قلبك بالتوبة وجدد توبتك دايما لله عز وجل زي ما كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل يستغفر الله فيعد له أكثر من سبعين مرة يستغفر الله في المجلس الواحد سبعين مرة ومئة مرة في القعدة الواحدة اللهم صل وسلم وبارك عليه مفيش مجلس يقعد فيه إلا ويذكر الله فيه أو يذكر الناس بربهم في هذا المجلس اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان إذا جلس فوعظ وعظ الناس موعظة مودع يعني يقول لهم الموعظة يبكيهم بكلمات بسيطة آية قرآنية وكلمتين من لسان سيدنا النبي الناس تبكي الصحابة يبكوا حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة إيه؟ بالغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون شفت بقى المواعظ عاملة ازاي؟ موعظة من قلبه اللهم صل وسلم وبارك عليه ده اللي المفروض احنا نعمله برضه دلوقتي لما الناس تبقى بعيدة عن ربنا احنا نهتم ان احنا كعلماء او كدعاة نعظهم مواعظ مش اي مواعظ مواعظ بليغة يعني تهتم بخطبتك جدا جدا جدا طالما انك انت ليك خطبة وليك منبر ما ينفعش انك انت تحضر الخطبة على اخر لحظة على اخر ساعة لا لازم تهتم علشان تبقى خطبة مؤثرة وتجيب كلام يأثر في قلوب الناس يقربها من ربنا خلال الوقت البسيط اللي انت واقف فيه على المنبر وهم قاعدين بيسمعوك موعظة بليغة ذرفت منها العيون وواجلت منها القلوب قلنا هذه موعظة مودع ده المفروض تبقى ألسنتنا وقت الكلام مع الناس فضلا وقت الايه بقى وقت السنن الكونية اللي بتتبدل علينا سيول زلازل أمطار وعواصف شديدة رياح قوية حالة كسوف حالة خسوف حالة بلاء حالة وباء حالة فيروس أو غير ذلك أيضا انشغال الناس بالقرآن ان احنا ندل الناس على الاهتمام بالقرآن والعناية بالقرآن نقول لهم يا جماعة قربوا من القرآن يا جماعة أحيوا قلوبكم بالقرآن يا جماعة القرآن يحفظكم الله تعالى به فالله حفظ القرآن فمن حفظ القرآن حفظه الله بالقرآن الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالذي يحفظ القرآن الله سيحفظه بالقرآن الذي يحفظ القرآن الله سيحفظه من الخذلان من الانتكاس بالقرآن الله سيحفظه الله الله سيحفظه من قسوة القلب فأهل القرآن ناس عندهم رقة ودول أولى الناس إن هم يبقى في قلوبهم رقة وخشوع قال الله عز وجل معاتبا بعض الجيل الذي نزل عليهم هذا القرآن قال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ما تبقوش زي اللي قبليكوا والآيات اللي نازلة من عند الله عز وجل دي نبعد عنها وإلا قست قلوبنا وإنما قربوا من القرآن فالله يحيي هذه القلوب ويرققها بالقرآن كما يحيي الأرض الميتة بعد موتها علشان كده الآية اللي بعدها مباشرة في سورة الحديد اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات فين احنا يا جماعة دلوقتي من قرايتنا للقرآن وسمعنا للقرآن وتسميع القرآن في بيوتنا وتعليم أولادنا للقرآن وتشغيل القرآن محطة القرآن في بيوتنا أو آه، آه، آه، التلفزيون على قناة قرآنية تامة من القنوات المنشغلة بالقرآن ليل مع نهار ويبقى بيتنا كده عامر بالقرآن على طول مش لازم يبقى في أزمة عندنا ولا حد مريض علشان نشغل شوية قرآن ونتبرك بالقرآن ولا لازم إن إحنا نن- الكلام ده يبقى الصبح بس لا ده يبقى صبحنا وظهرنا ومساءنا كل حياتنا مع القرآن وولادنا ما يسمعوش غير القرآن هل إحنا بنعمل كده دلوقتي؟ هل أنت في نص ساعة من وقتك كل يوم بتاخدها للقرآن لحساب القرآن؟ تقرأ في كتيب من كتيبات التفسير مثلا تقرأ تفسير آيتين مثلا كل يوم آيتين بس أو آية واحدة حتى كل يوم تعرف معنى جملة أو معنى آية من كتاب الله عز وجل ولا احنا مش فاضيين مش فاضيين للقرآن اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آخر حاجة هختم بيها علشان وقت الحلقة انتهى يا جماعة زيارة المقابر مهمة جدا والله آخر مرة رحت المقابر كان إمتى؟ هو أنت لازم يعني حد من حبايبك ولا قرايبك ولا معارفك يموت علشان تروح وراء المقابر وتبقى أنت رايح علشان بتعمل واجب إحنا عايزينك تروح المقابر زيارة كده ترقق بيها قلبك النبي كان بيقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة روح زوروا المقابر الناس اللي في المقابر دي اللي اندفنوا قبل مننا وإحنا جايين بعد منهم هم السابقون ونحن بهم لاحقون بعد ذلك كانوا زينا بالضبط واكتر كانوا أحلى مننا وأجمل مننا وأقوى مننا وأغنى مننا وألسن مننا ومثقفين عننا و و و و و وماتوا اخرتك هتبقى هنا تقوم انت تصحي نفسك تفوق نفس تفوق نفسك من هذه الغفله وما يبقاش عندنا تبلد وانما يبقى عندنا احساس عالي ورؤيه خاصه من خلال الاحوال الايمانيه اكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفايه واسال الله تعالى الهدايه الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر أحبكم في الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق